مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث نكلمكم النهارده عن الصموئيل للنبي صموئيل للنبي كانت امه عاقرا حنة وفي الحقيقة كتير من النساء العواقر لما سمح ربنا انه انه يديهم اولاد بعد مدة كان اولادهم مميزين ولهم عظمة خاصة مثال ذلك مثلا أليصابات كانت عاقرا ولما ربنا فتح رحمها ولدت يوحنا اللي هو أعظم من ولدته النساء وامرأة منوح كانت عاقرا أيضا وبعدين ربنا بشرها بانها ستلد ابنا ويكون نذيرا للرب وصار ابنها هو شمشون اقوى الرجال في تاريخ الكتاب المقدس وراحيل كانت عاقرا ولما سمح الله انها تلد انجبت يوسف اللي صار أعظم وزير تموين في مصر وصار أبا لفرعون ومتسلطا على كل البلاد وسارة أيضا كانت عاقرا ولما سمح الرب أن تلد ولدت ابن الموعد إسحاق كلهم ناس عظماء صموئيل أيضا ولدته امه وكانت عاقرا وصار صموئيل اخر القضاه في عصر القضاه واعظم نبي جاء بعد موسى النبي واصبح الرجل الذي مسح الملوك مسح شاول ومسح داوود ملكا وكان صموئيل هو ابن الصلاح وابن البكاء وابن الإيمان وابن الندر أمه حنة كان لها ضرة اسمها فننة كان عندها أولاد وكانت بتغيظها لدرجة إنها بكت من الغيظ ورفضت إنها تاكل وبعدين ذهبت إلى شيلوه لكي تصلي الكتاب يقول صلت صلاة ونذرت نذرا وبكت بكاء ووعدت ربنا وقالت له يا رب لو اديتني زرع بشر أعطيه لك كل أيام حياته كلمة صلت صلاة يعني مش صلاة عادية ما هو ياما الناس بيصلوا لكن يصلي صلاة يعني مش صلاة عادية زي إيليا النبي صلى صلاة فلم تمطر السماء ثلاثة سنين وعدة أشهر وصلى صلاة فأمطرت صلاة من نوع من عمق قلبها صلاة وهي مرة النفس وصلاة وهي تبكي ربنا ما بيستحملش كتير صلاة إنسان وهو بيبكي لأن ربنا رقيق الشعور جدا وزي ما قلت لكم مرة في سفر نشيد الأناشيد حولي عينيك عني فإنهما قد غلبتاني قلت دي بتقال عن العينين الباكيتين اللي بيرتفعوا إلى الله الإنسان اللي بيصلي وهو مر النفس وبيبكي أمام ربنا مش يصطنع البكاء زي واحد يقول عايز أبقى رجل دموع ويصطنع الدموع لا ده بكى من مر النفس وربنا ما بيحتملش إن واحد يكون مر النفس أمامه وندرت ندر ان ده يبقى بتاع ربنا في ناس كتير كانوا نذيرين للرب في واحد نذره الرب لنفسه زي شمشون لما جه ملاك الرب يبشر امه قال لها ويكون نذيرا للرب لا هو نذر نفسه ولا امه نذرته لكن ربنا نذره لنفسه وفي واحد نذرته امه زي صموئيل وفي ناس بيندروا نفسهم لكن برضه اللي نذرته امه اصبح مرتبطا بهذا النذر مع انه خرج من فم امه وليس من فمه هو وفعلا ربنا استجاب لحنا واعطاها حبلت واعطاها صموئيل هذا وحنا في الحقيقه لما كانت بتصلي ما كانتش بتتكلم ملامحها هي ربما اللي كانت بتتكلم لكن الكتاب بيقول كانت تتكلم في قلبها وشفتاها فقد تتحركان وصوتها لم يسمع لدرجة إن عالي الكاهن ظنها سكرة فقال لها عالي حتى متى تسكرين انزعي خمرك عنك عبارة قاسية وعنيفة واتهام وحش بيقولوا الكاهن العظيم لامرأة مرة النفس بتصلي من كل قلبها يا ريت كل كاهن يكون شديد على الناس ياخد باله من النقطة دي الشدة لو جت من أي شخص عادي يمكن ما تكونش غريبة لكن الشدة والانتهار والاتهام الباطل لما يجي من كاهن بيبقى جارح ووحش الناس يلتمسون في الكهنوت أن يكون رجال الكهنوت أصحاب قلب رقيق حنين لطيف على الناس لكن يقول لها قومي انزعي خمرك منك فين خمرها ده دي إنسانة قديسة بتصلي ربنا من قلبها إدانة في غير موضعها ومع ذلك لما سمعت الكلام منه أجابت حنا وقالت لا يا سيدي إني امرأة حزينة الروح ولم أشرب خمرا ولا مسكرا بل أسكب نفسي أمام الرب لا تحسب أمتك ابنة باللعان لأن من كثرة قربتي وغيظي قد تكلمت إلى الآن كسفته قالت له سيدي وامتك لم تعاتبه بشده لكن كلمته برقه والرقه دي غلبته دايما الرقه تغلب العنف لان الانسان العنيف لما يجاب عليه برقه بيخجل من عنفه ويخجل من رقه من يكلمه قالت له لا يا سيدي أنا إنسانة حزينة ومن حزني اتكلمت عشان كده عالي الكاهن خجل منها وأجاب عاري وقال اذهبي بسلام إله إسرائيل يعطيك سؤلك الذي سألته منه فقالت لتجد جاريتك نعمة في عينيك ثم مضت المرأة في طريقها وأكلت ولم يكن وجهها بعد مغطى كانت بتصلي وهي صايمة لما سمعت الدعوة الطيبة منه قبلتها وآمنت وفضت صومها ولم تعد مرة النفس بعد ما قالتش مين الراجل ده القاسي العنيف ده أقبل منه دعوة ده لأن محتاج لدعوة من إنسان طيب لكن مش من هذا النوع ما قالتش كده كانت إنسانة طيبة جدا حنا وكويس إن صموئيل اتولد من امرأة قديسة مثل حنا هذه ربنا أعطاها وحبلت ووفت نزرها أول ما فطمت الولد أخذته وودته إلى شيلوه إلى المسكن المقدس لعل بعضكم يسأل يقول إيه شيلوه دي شيلوه دي منطقة شمال بيت إيل انتقلت إليها خيمة الاجتماع وتابوت العهد وقعدت هناك حوالي يمكن 300 سنة لغاية بعدين لما رجع تابوت العهد إلى جبعون ثم إلى أورشليم أيام داوود النبي فكانت هي المكان المقدس والناس كانوا بيروحوا إلى شيلوه هناك لكي يذبحوا للرب ويقدموا نذوراتهم ويصلوا هناك فهي أول ما فطمت صموئيل أخدته وودته هناك يخدم في المسكن المقدس مع عال الكاهن جابت له تونيا كده لطيفة زي على قده ولبسته لبس كويس وودته يخدم صموئيل الطفل ده عاش في عصر فاسد عصر القضاه كان من افسد العصور وكانوا الناس اشرار وربنا ياما دفعهم الى ايدي اعدائهم نتيجه الشر اللي هم فيه حتى عالي الكاهن كان اولاده ليه ابنين حفن وفنحاس كانوا في منتهى الشر والفساد حتى في خيمة الاجتماع الجو كان جو وحش لكن صموئيل ما كانش ليه دعوة بالجو ده الراجل عايش في إيجابياته وروحياته وملهوش دعوة بهذا الجو الفاسد كتير من الناس بتوع ربنا عاشوا في أجواء وحشة لكن الخير الذي كان فيهم كان أقوى من الشر المحيط به يعني موسى النبي ما كان عايش في قصر فرعون وسط عبادات فرعونية لا تحصى لكن الإيمان الذي فيه كان أقوى من الوثنية المحيطة به يوسف الصديق عاش في بيت بوتيفار وجو فيه عثرة حتى من سيدته لكن العفة التي كانت فيه كانت أقوى من الخطية الموجودة عند سيدته في ناس لا يتأثرون بالجو ولا يعتذرون بأن هناك عثرة لا الشخص القوي يكون أقوى من العثرة وهكذا كان صموئيل عاش في بره في ايجابياته الروحيه وما هموش الحاجات دي ده بلغ من العثره ان ربنا غضب عليهم وسمح ان يهزموا في حرب ويؤخذ منهم تابوت العهد المهم ان وسط هذا الجو الفاسد ربنا اختار هذا الطفل صموئيل لكي يكون نبيا له وهو لسه صبي صغير ربنا بلغه رساله عجيبة الحكاية دي موجود الكاهن الكبير عالي الكاهن وموجود هذا الطفل الصغير فربنا كلم الطفل وبلغه الرسالة يوصلها له- لهذا الكاهن الكبير يعني ربنا لم يكلم عالي الكاهن مباشرة إنما أوصل إليه رسالة عن طريق هذا الصبي الصغير الذي لم يكن يعرف أولا أنه يميز صوت الله يعني ربنا لما ناداله أول مرة ما عرفش أن ده صوت ربنا افتكر عالي الكاهن عايزه فراح لعالي وقال له أنت عايزني قال له لا أنت ندهت لي قال له لا فكلمه ربنا المرة التانية برضه ما افتكرش ان ده صوت ربنا معلش في ناس ما بيميزوش صوت ربنا في الأول وربما يميزونه فيما بعد مريم المجدلية لم تميز صوت ربنا بعد القيامة أولا وظنته البستان لكن ميزته فيما بعد تلميذا عمواس لم يميزا صوت الرب في الأول لكن ميزوه فيما بعد كتير جدا ممكن يأتيك صوت ربنا وانت ما تميزوش وتفتكره صوت تاني لكن ربنا بيدرب أولاده ازاي يتمرنوا على دي وبعدين ربنا لما تالت لما تاني مرة بقى صموئيل يجي له يروح لعلي الكاهن ويقول له انت ندهت لي يقول له لا فابتدى علي ف- فقال له لما يجي لك الصوت المرة الثالثة قول تكلم يا رب فإن عبدك سامع فقال الكلام ده فعلا فربنا بلغه رسالة صعبة بلغوا رسالة صعبة عن هلاك عالي الكاهن وعن هلاك أولاده قال له إيه؟ لما قال له تكلم يا رب فإن عبدك سامع فقال الرب لصموئيل هو ذا أنا فاعل أمرا في إسرائيل كل من سمع به تطن أذناه في ذلك اليوم أقيم على عالي كل ما تكلمت به على بيته أبتدئ وأكمل وقد أخبرته بإني أقضي على بيته إلى الأبد من أجل الشر الذي يعلم أن بنيه قد أوجبوا به اللعن على أنفسهم ولم يردعهم ولذلك أقسمت لبيت عالي أنه لا يكفر عن شر بيت عالي بذبيحة أو بتقدمة إلى الأبد إزاي بقى هذه الرؤية الصعبة يبلغها لعلي الكاهن علي الكاهن قال له تعالى كلمني قول لي قال لك ايه ربنا لا تخفي عني يفعل بك الرب ويزيد ان اخفيت عني كلمه واحده صعب ان الواحد يبلغ رساله خطيره متعبه بيقول طوبى لاقدام المبشرين بالسلام لكن واحد يبلغ واحد يقول له بيتك هيتخرب الى الابد انت وعيلتك ولا يكفر عن شركم لا بذبيحه ولا بتقديم ولا بحاجه حاجه صعبه هو اولاد علي الكاهن كانوا اشرار وهو كان يعلم بشرهم وفعلا وبخهم لكن باسلوب طري ناعم في عايزه الحكايه مواقف تكون حازمه حاسمه قال لهم لا يا بني ليس حسنا الخبر الذي اسمعه عنكم اذا اخطا انسان الى انسان يدينه الله فان اخطا انسان الى الرب فمن يصلي من اجله ولم يسمعه بصوت ابيه كان لازم علي الكاهن ياخد موقف من ولاده بجد يعني ازاي يا ولد تعمل حكايه زي كده ويطردهم من العمل ويخرجهم بره الخيمه ويديهم اي عقوبه لكن لا يا اولادي اللي بتعملوه ده مش مش مظبوط شاطر وحنين لا في مواقف عايز أدب ابنك بقضيب من حديد الحنية في المواقف دي بتضيع الحكاية وتخليهم يستمروا في الشر لذلك لم يسمعوا له لم يسمعوا له لأنه لم يكلمهم بحزم لم يكلمهم بشدة تناسب الشر الشديد اللي بيعملوه وفقط هبت عليهم ده هو اللي عين أولاده قضاة كان يطردهم يعاقبهم عشان كده ربنا قال لأنه لم يردعهم مش بس لم يوبخهم طب ما هو وبخهم لكن لم يردعهم لم يمنعهم لم يصحح موقفهم اوعى تفتكر في كل وقت من الاوقات انك لازم تكلم ابنك بحنيه ولطف مهما كان الشر اللي بيرتكبه في مواقف عايزه حزم وعايزه شده وعايزه موقف يحل الموضوع علشان كده ربنا سمح ان الشعب ينهزم وان يؤخذ تابوت العهد منهم وكان تابوت العهد خروجه من عندهم يدل على غضب الله عليهم وانه مش راضي عنهم فعالي الكاهن لما سمع ان تابوت عهد الرب قد اخذ وهو تعبان وقع كده على راسه اتكسرت راسه فمات وولاده ماتوا في الحرب وقضي على هؤلاء ولم يبق إلا صموئيل فصار صموئيل هو المؤتمن على مسكن الرب في شيلوه وعرف عند جميع الناس بيقول وعرف جميع إسرائيل من دان إلى بئر سبع أنه قد اؤتمن صموئيل نبيا للرب وعاد الرب يتراءى في شيلوه يعني فضل صموئيل ده اللي يمثل ربنا فضل عايش وصار قاضيا للشعب في الحقيقة فترة قضاء صموئيل يعني لم تذكر بالتفصيل وعين ولاده وولاده برضه ما كانوش لنفس روحياته كانت لهم أخطاء فالشعب بدأ يطلب أن يكون له ملك يحكمه فزعل صموئيل وقال للرب دول رفضوني يعني ايه رفضوه في ذلك الحين كان الشعب يحكم بطريقة ثيوقراطية ثيوقراطية جاية من ثيوس يعني ربنا وقراطي يعني الحكم يعني حكم إله إن ربنا كان بيحكم الشعب عن طريق الأنبياء فكان النبي هو الواسطة بين الله والناس وربنا هو اللي بيحكم فلما رفضوه وقال الكلام ده لربنا قال له هم لم يرفضوك أنت بل رفضوني أنا طب تعمل معهم إيه يا رب قال نعين لهم ملك عجيب ربنا في الحكاية دي طب ما تخبطهم خبطه تحرقهم بنار دول اللي رافضينك لا رفضوني نخليهم يجربوا حكاية الرفض دي تجيب لهم ايه ما في ابن يلاقي البوتاجاز موجود وفي نار يقرب ايده على النار امه تضربه على الايد وتقول له ابعد عن النار احسن تتحرق وفي ابن ابن تاني تسيبه يتلسع تاني مره يصرخ وعمره ما يقرب للنار بس مش الكل اوعى تعمل له كده على طول ما جايز ايده تشيط ف ساعات ربنا يمنع الواحد عن الشر قبل ارتكابه وساعات يتركه على حريته لغاية لما يقاسي نتيجة الشر وبعدين يرجع من نفسه ربنا ما قالش لسليمان ما تاخدش النساء الكتار دول سابه ياخد لغاية لما قادوه إلى الضياع وأوشك على الهلاك المهم إن عمل لهم ملك وهنا تأتي مرحلة أخرى من مراحل صموئيل اللي هو صموئيل صاحب قنينة الدهن الذي يمسح البلوك الشعب عايز ملك نديله ملك ونجيب له أطول واحد في الشعب يعني هو ماشي في السكة يكون كل الناس يوصلوا لكتافه بالكتير يعني أطول الناس يوصلوا لكتافه نجيب لكم اللي انتوا عايزينه بس ده هيذلكم وهيتعبكم وهيعمل فيكم ويسوي قالوا احنا قابلين طب اتفضل وفي صمويل الاول اصحاح عشرة لقى شاول وصب على رأسه من قنينة الدهن ومسحه ملكا وبهذه المسحة حل عليه الروح القدس فتنبأ لا الانبياء بيتنبأوا تنبأ وسطيهم لدرجة ان الناس استغربوا قالوا اشاول ايضا بين الانبياء دي تدينا فكرة تاني ان ربنا ما عندوش مانع يعطي بعض الاشرار مواهب بمبدأ تكافؤ الفرص ولكن شاول لم يستفد من هذه الموهبه ولم يستفد من هذه النبوءه المواهب لم تصلح قلبه من الداخل فظل قلبه كما هو هو بطبيعته انسان يحب ذاته متمركز حول ذاته يهمه يحتفظ بالسلطه الى اخره والحاجات دي ضيعته انا مش عايز اخش فيها بالتفاصيل لان احنا ما بنتكلمش عن شاول دلوقتي لكن عايز اقول ان شاول اخطا وربنا كان عارفه انه هيخطا لكن اداله الفرصه وربنا تعب من شاول وقال لصموئيل يروح يمسح نبي آخر بداله حاجة عجيبة الكلام ده شوفوا بيقول إيه ربنا رفض شاول وصموئيل ناح على شاول كل الأيام أول ملك يمسح فقال الرب لصموئيل حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته تعال أرسلك إلى بيت يس البيت لحمي لأني قد رأيت في بنيه ملكا وربنا لقى في أولاده نبيا له وحبيبا له وإنسان يعمل حسب قلبه قال له روح روح امسح من أولاده آه، ملك قال صموئيل كيف أذهب إن سمع شاول يقتلني تصوروا وصل للعنف بشاول انه ممكن يقتل نبي الله صموئيل قال له ان سمع به شاول يقتلني فصموئيل راح هناك البلد ارتجت ان صموئيل دخل قالوا له جاي ليه؟ قال لهم جاي اذبح للرب فعلا قدم ذبيحه وده عليه عيله يسه بس قال لهم على الخطوه الاولى وما قال لهمش الباقي يعني هو ما كذبش هو فعلا جه يذبح ذبيحه وقال لي يسه قال له هات لي ولادك ربنا هيختار منهم واحد فقدم له اولاده السبعه يقول وعبر يسه بنيه السبعه امام صموئيل اول واحد قدمه ليه هو الياء الابن الكبير فانبسط منه شكله حلو كده فقال ان امام الرب مسيحه فقال الرب لصموئيل لا تنظر الى منظره وطول قامته لاني قد رفضته لانه ليس كما ينظر الانسان الانسان ينظر الى العينين اما الرب فينظر الى القلب فمشى السبعه كلهم قصاده ده يقول رفضته وده يقول ده مش عايزه صعب جدا ايها الاخوه والاحباء ان الواحد يتمرر قصاد ربنا وربنا يقول قبلته ولا رفضته مساله صعبه صعبه صعبه الله يعلمها قد ايه صعبه انا دخلت مره في الحكايه دي وكنت خايف يمرر الواحد قصاد ربنا ويقول عايزه ولا مش عايزه الكلام ده كان ساعة القرعة أنا أتمرر قصاد ربنا وربنا يقول عايزه ولا مش عايزه كنا إن الواحد ما تجيش القرعة عليه في حد ذاتها مش هي المتعب هو المتعب إن ربنا يقول مش عايزه المهم إن السبعة مروا قصاد ربنا وربنا رفضهم كلهم وبعدين صموئيل قال لي يس قال له ما عندكش عيال تاني قال له بقي بعد الصغير وده موجود مع الغنم يا سلام للدرجة دي الولد ده محتقر عند أبيه لدرجة إن في اليوم الع... اليوم ال... اليوم العظيم جدا اللي نبي الله الكبير صموئيل يجي يزور ويعمل ذبيحة يذبح للرب ويقول لهم تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة لا داوود يدعى إلى الذبيحة ولا يدعى للوقوف أمام النبي ولا يحضر الزيارة ولا ياخد بركة هذا الرجل مع الغنم قال له بقي بعض الصغير وهو مع الغنم قال له هاتهولي الصغير ده اللي مع الغنم هاته ولما جه مسحه صموئيل ملكا وسط اخوته وحل عليه الروح القدس من ذلك الحين وفارق روح الرب شاول وورده روح رديء من قبل الرب واصبح داوود هو المسيح الرب عشان كده مش عجيب ان داود قال في احدى المرات قال صغيرا كنت في بيت ابي ومحتقرا كنت عند بني امي اخواتي كبار وحسان لكن ربنا اختار هذا الصغير ده كان تاني حاجة يقوم بيها صموئيل في مسح داود ملكا ولما مسح داود ملكا وجدنا ان سفر صموئيل خلاص صموئيل يبعد شوية عن الميدان والحكاية كلها تتركز في داوود على طول هو الكتاب بيقول ايه وحل روح الرب على داوود من ذلك اليوم فصاعدا ثم قام صموئيل وذهب إلى الرامة وهنا في موقف مؤثر ايه هو صموئيل مسح داود ملكا ولم يسلمه من الملك شيئا وتركه كما هو يرعى الغنيمات القليلات في البرية أمال إيه المسحة دي؟ مسحة شرفية لا مسحة فعلية لكن لسه معادها الفعلي ما جاش ورجع داود مرة أخرى يرعى الغنيمات القليلات في البرية لغاية لما صا- شاول الملك حل عليه الروح النجس وقالوا له عايزين واحد يضرب لك على العود عشان تهدى كان بيهيج فاللي حواليه قالوا له في واحد كويس اللي هو داوود بن يس ده ماله أجاب واحد من الغلمان وقال هو ذا قد رأيت ابنا ليس البيت لحم يحسن الضرب على العود وهو جبار بأس ورجل حرب وفصيح ورجل جميل والرب معه هذا الرجل الفصيح الجميل الذي يحسن الضرب على العود الذي يحسن الضرب على الناي وعلى القيثار وعلى العشرة الأوتار رجل الشعر والتسبيح والقلب الرقيق سايبينه يرعى الغنيمات القليلات في البرية وبعدين بقوا يجيبوه لشاول كل ما شاول الروح النجس يتعبه داوود يضرب على العود فيهدأ شاول اوعوا تفتكروا كان بيهدأ من مجرد الضرب على العود شاول بغته روح رديء من عند الرب يعني أخذ سلطان من ربنا أنه يأدبه فما ينفعوش غير واحد عليه روح الرب ينجيه من هذا الروح النجس فكان داوود واسطة بين شاول وبين غضب الله يراه الرب في نقاوة قلبه فيرضى ويراه الروح النجس الذي على شاول فيخاف وهكذا يهدأ شاول أما صموئيل فلم نعد نسمع عنه إلا قليلا لغاية لما قربت أيامه ليموت فدعا الشعب وقال لهم قولوا لي هل أنا خدت من عندكم حاجة؟ هل أنا ظلمت حد فيكم؟ هل أخدت حاجة من ممتلكاته؟ قالوا له لا قال لهم طيب طيب أنا أقول لكم كلمة ربنا إليكم أنتوا عملتوا وعملتوا وعملتوا وسويتوا الى اخر هذا الكلام واخيرا في صموئيل اصحاح 25 مات صموئيل ودفن في الروما في في الرامه نكتفي بكده اتفضل صدق